بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين جاء ذلك بعد أن قص الله على رسوله من القصص ما طلبوه هم منه وكان من الواجب أن يؤمنوا به بعد أن أتى لهم بما يطلبون ولكن الحق سبحانه وتعالى يعطي رسوله تسليه في انهم ان لم يؤمنوا بذلك فلان اكثر الناس ولو حرصت انت على هداهم ليسوا بمؤمنين لماذا لانهم يدخلون في حساب المنهج الالهي ما لا يجب ان يدخل فيه لان حساب المنهج الالهي انما يامر الانسان بشيء وينهاه عن شيء والامر والنهي كلاهما صعب على النفس لانك حين تامر بامر قد يثقل على المامور وحين تنهاه ايضا يثقل عن يثقل عليه ان الا يترك ما الفه اذا فالمساله فيها علاج نفسي العلاج النفسي دي لا لا لا, لا يقوي النفس عليه الا ان تصنع المقارنه بين ما يطلبه المنهج وبين ما يعطيه المنهج مسألة حسابية شوف المنهج يأخذ منك ماذا ليعطيك ماذا المنهج يأخذ منك تقييد حركتك في مدة من عمرك اللي هي ما بعد التكليف إلى أن يجيء الأجل ومجيء الأجل هذا أمر غير معروف قد يكون سنة قد يكون يوم قد يكون كذا وكذا إذا فحسابك في الدنيا حساب مظنون ومهما طال بك فستنتهي زي ما قلنا لا تحسب الدنيا بعمر الدنيا على اطلاقها ولكن احسب الدنيا كلها بعمرك انت فيها والا فما قيمه عمر الدنيا اذا كان لغيري واذا كان لمن قبلي يبقى اذا الدنيا عند المؤمن هي ايه هي مقدار بقائك فيها ومقدار البقاء فيها غير متيقن وان تيقن في اشياء وهيبلغ سن السبعين ولا ثمانين ولا برضه حي ايه يمتهن اذا فهو عمر منتهن الى محدود ولكن الاخره التي يمنينا بها الله غير محدوده اذا فاول قياس ان تقيس محدودا بغير محدود وانك حين تقبل على منهج الله تقيس الإقبال على منهج الله بما يعطيك الله في الآخرة أنت إذا أطلقت لنفسك العنان وحرية الحركة ولا أمر ولا نهي ولا أي حاجة إيه اللي يحصل لك تتمتع متعة هذه المتعة لها وقت ولا موقت وستتمتع على قدر إمكانياتك ولكنك في الآخرة تتمتع على قدر إمكانيات خالقك وايضا مقارنه ثالثه وهو ان الامر الذي انت بصدده الان امر ياتيك في اي لحظه يعني ينهي الحياه في اي لحظه ولذلك خبأ الله على الناس اعمارهم تخبئه الاعمار على الناس وعدم معرفه وقت المفارقه الى الدنيا يظنه كثير من الناس انه ابهام لحقيقه، حقيقه كان يجب تبان، قال لك لا، والابهام قد يكون من اقوى امارات البيان. ليه؟ لانه لو حدد لكل انسان الوقت يبقى انعرف الوقت قد كده، لكن لما ما يحددوش يقولوا ده يجي لك في اي وقت، يبقى اشاعه في كل الزمن ولا ما اشاعوش في كل، وحين يشيعه في كل الزمن يبقى كل واحد مترقب، ولذلك تاتي ميتات الفجاءات. ميتات الفجاءات امر له حكمه تقول يا سلام وده ايه اللي وقع عليه الحجر ده ولا الاوتومبيل هفه كده ولا مش عارف ايه عمل كده ده لا حكمه علشان تعرف ان الموت بدون اسباب هو السبب مات لانه يموت مش مات عشان عي ولا عشان ابدا تبقى المساله ايه متاخره اذا فالمقارنه هي التي يجب ان وهب انك معزول عن امر الآ- عن امر الاخره خذها على انك بس الدنيا للكافر حتى نقول له ايها الكافر انظر ما يطلب منك امرا وما يطلب منك نهيا ولا تجعله لذاتك فقط بل اجعله للمقابل لك من الملايين غيرك فإن منعتك عن شر تفعله بغيرك فقد منعت الغير أن يفعل بك الشر تبقى حتى بالمقاييس كده بالمقاييس المادية اللي ملهاش علاقة بالدين يبقى مقاييس كويسة ولا لا وما أكثر الناس ولو حرصت احنا قلنا الحرص تعلق النفس وتعبئة مجهود عشان الاحتفاظ بشيء بس بشيء ايه ترى أنه ايه يجلب نفعا أو يذهب بإيه بضر قبل ما تقول يجلب نفعا او يذهب بضر لازم تاخد قضيه وهي القضيه ان درء المفسده مقدم على جلب المصلحه احنا قلنا زمان ان هب انك واحد كده وواحد محب لك عايز يقول لك تفاحه وواحد كاره لك طلع بقى كده وجاب حجر وبده يضربك بيه والاثنين اطلقوا قذائفهم انت تعمل ايه تلتقط التفاحة ولا ترد الحجر لازم ترد الحجر يبقى درء المفسدة مقدم على مين على قلب الايه على قلب اذا ففي كل امر تحرص عليه احرص قد يكون نافعا لك الان انما هيضرك فيما بعد فساعة ما يضرك فيما بعد نقول لا بلاش الحتة النفع دي لا. ليه لان درء المفسدة مقدم على ايه ال- ال- احنا قلنا الولد اللي ال- ال- الحريص على انه ينام ويكسل ولا يروحش المدرسه ومش عارف ايه طب ما هو برضه بينفع نفسه ما هينام على كيفه ويطلع يلعب على كيفه مش كده ولا لا انما دي هتديله نفع الان ايه دلوقتي وبعدين بعد خمس ست سنين كده يبقى راجل صعلوك في الحياه ورجل تافه ورجل واللي التزم واللي عمل وتعب نفسه وقام ومش عارف ايه وولد على نفسه وراح المدرسه وقعد يسمع وبتاع بعد خمس ست سنين هيبقى انسان مرموم يبقى اذا في الحرص على الشيء يجب ان تلحظ النفع والايه والضرر ولاحظ جيدا انك تدفع الضرر قبل ان كثير من وسائل الحضارات او ابتكارات المدنيات او تقدمات العلميه ادتنا حاجات نفعتنا صحيح انما بعدين تبين ايه انها ضرر يبقى كان اصول المقنن قبل ما يجيب لي حاجه تموت لي البعوض ويجيب لي دي دي تي يشوفها هتموت ايه من الخير معاه هتعمل ايه يبقى لازم كان يجب انه يعمل ايه ولذلك يقول لك لا تقف ما ليس لك به علم قبل ما تدرس حاجه لازم تدرسها تشوف نفعها ايه وضرها ايه فلما تكون الضرر بتاعها هيجي نقول لا بلاش النفع لان درء المفسده مقدم على جلب الايه المصلحه انا عايز انور البيت نور اه ده ما فيش مانع يبقى ده نفع صحيح وهنعمل الالات وننور ونعمل كل حاجه انما عندي عيال صغيرين يمكن عيل يجي يلعب في البتاعه كده تقول له يا اخي بقى علي الفيش كده وخليها مش عارف ايه ادي الحرص بقى عايز تحرص على النفس لازم تشوف النفع الضرر يجي منين ولذلك دلوقتي تنبهوا كثير من الناس يعملوا الات تفصل ذاتيا يقول لك تبدل ما يعمل مس ويحرق الدنيا تفصل ايه اهو ده كلام بيتنبه الى الايه الى الضرر يجي مثلا أنا- انابيب ال- ال- ال- البوتاجاز يمكن مثلا تغلط وتفتح مثلا على حاجه وتسقع عن براد الشاي وال- ي- ي- يفور يروح طافل ايه الشعل انما الجزع فاضل طالع ولا مش فاضل طالع مش كده ولا لا يعني لازم تحتاط الى مثل هذه المسائل فقبل ان تفهم ال- ال- ال- النفع لازم تشوف ايه الضرر حرص الناس ولو حرصت انت على ايمانهم لاحرص الناس على حياه يبقى ما بيقارنش يبقى لازم تقارن بين حياه وبين ايه وبين وبين حياه وما اكثر الناس ولو حرصت بايه بمؤمنين كلمه اكثر آه، يبقى يفيد ان المؤمنين قله يقول لك لا الاكثر قد يقابله القليل ال- الاقل وقد يقابله كثير ايضا يعني ده كتير وده ايه وده برضه ايه كتير ولذلك الناس الم ترى ان الله ايه يسجد له من في السماوات ومن الارض وإيه والجبال والشجر والايه والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب يبقى الكثير مقابله ايه مش قليل يبقى برضه ايه مقابله قليل يبقى لازم كل رسول يوطن نفسه على ان ناس هتيجي عندهم المقارنات البدليه في الاختيارات ال- النفعيه هتبقى غلط فيوطن نفسك على ان فيه ناس بالشكل ده وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تعرفش هم ليه مش عايزين يؤمنوا انت بتسالهم اجر على الحكايه دي يعني طب انت يا رب انت متطوع ولا بتاخد عليهم اجر ولا حاجه ده ان كان الاجر كان المفروض انهم هم اللي يدوكوا الايه الاجر ولذلك قول لما يجي القران يجيب على السنه الرسل ما يسالهم من اجر من اجر من اجر كان العقل يقول لك ان الذي يقدمه الرسول كان يجب الناس لو بتفهم كانت تاخد تديله اجر اللي فاهمهم هذه ده انا باجي الدرس خصوصي عشان يديني كلمتين للولد عشان ينجح في الابوه يبقى اذا اللي بيقدم لي حاجه نافعه بديله ايه طب واللي بيدي لي نافع في حاجات طويله او كان المفروض انه ياخد اجر ولا لا برضه ما بياخدش ايه ما بياخدش ما بياخدش اجر وما تسالهم عليه اجر ولذلك قال ما انت ما سالتهمش فهم من مغرم مثقلون مش قادرين يدوك يا سيدي ما ما خدناش حاجه وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين ذكر للعالمين الذكر بيطلق اطلاقات متعدده احنا قلنا ماده الذال والكاف والراء دي ماخوذه من الذاكره الذاكره واحنا قلنا زمان ان الات الاستقبال الانسانيه الحواس وبعد ذلك تتنقل الحواس دي تدي للايه العمليه العقليه العمليه العقليه دي تاخد اللي في بؤره الشعور ويمر وتتحفظ وبعدين لما تيجي تستدعيه الاحداث يقوم يجي تاني او التذكر معناه ايه ارجاع ما كان في حاشيه الشعور الى بؤره الشعور ادي معنى الايه ولذلك انت مثلا تقول والله انا افتكرت افتكرت يعني ايه اكن المعلومه كانت في نفسك انما مش في بؤره الشعور فلما جاءت عمليات استدعاء انتقلت كده الى ايه واحنا قلنا عمليات الاستدعاء وعمليات الطرد زي الحجر اللي بترميه في البحر لما ترمي حجر في البحر بيعمل ايه دايره ساعة ما ينزل كده يروح عامل دايره صغيره اهي دي بؤره الايه وبعدين الدايره دي تعمل ايه اهي دي الدايره دي بتروح بتبعد تحاشيه الشعور لحد ما تروح هناك تتحفظ بقى في الحافظه الذاكره تعمل ايه تروح مستدعيه جايبه اللي كان في بؤره الشعور مطلعاه في الايه ولذلك يقول لك ذكرهم بايام الله الحاجات اللي مرت عليهم ديا ولا مش هاتها لهم في بؤره الشعور حطها قدامهم علشان ايه وبعدين سمى القران الذكر لانه معناه ايه انه دائما يذكرني بمين يذكرني بمن جاء بي والى من اذهب خلاص اهو ده اهم قضيه كان يجب ان يشغل بها الانسان ويجب ان تكون في بؤره ايه في بؤره الايه الشعور وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الحق سبحانه وتعالى جعل في الكون آيات احنا قلنا زمان آيات مع جمع آية والآية هو الشيء العجيب يقول لك ده فلان آية في الذكاء يعني ايه آية في الذكاء شيء عجيب ده آية في الكرم ده آية في الشجاعة يعني شيء إيه شيء عجيب شيء عجيب ما يتنسيش يبقى معنى آية شيء عجيب لا ينسى طيب الشيء العجيب اللي لا ينسى ده آه نثره الله في كونه لكل منصور في الكون حكمة منصور يأخذك إلى يد إلى يأخذ بيدك إلى من خلق هذه العجائب اول حاجه دي تشوفها كده تقول الله ايش الصنعه الج... ايه دي ايه دي دي ايه يقوم ياخذك وتقعد تفكر ازاي اتعملت دي يبقى دي ايات لاثبات الخالق الاعلى ودي منصوره للناس جميعا ولا مش منصوره ده احنا قلنا زمان ان اللي عمل المصباح الكهربائي قعد كذا سنه ويدرس في المعادلات ويطلع لحد المصباح اللي عمل في اللي عمله في مدينه سيدني وانار ده اللي هو ادسون وبعدين عمل المصباح الكهربائي ترتبت عليه ده قلنا المصباح الكهربائي اللي بي اللي بينور قد كده مسافه وبعمره قد كده وينكسر ويعمل مش عارف ايه بقى دي عرفنا ادسون وعملنا له تكريمات وعملنا له مش عارف ايه قلنا ادسون قدم للانسانيه ومش عارف ايه بقى اللي عمل الشمس ده ما نفتكرش مين اللي عملها لا لا تقطع غياب ولا تتناولها ايدي عشان تطفيها ولا تنكسر وبتنور نصف الكوره كلها بقى ما نفكرش نقول مين اللي عمل دي ده احنا اتفه اشياء بنقعد ندعبس على مين اللي اخترعها مين اللي اكتشفها من اول واحد مش عارف ايه مين ونعمل له هيصه ونعمل له هيصه الله تبقى دي ما نعرفهاش كان بيبقى دي ايات ولذلك الحق سبحانه وتعالى يروح ناطر الايات ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولكن اسجدوا لله الذي خلقها انتوا انتوا واقفين عند دي طب ما تشوفوا مين اللي عملها بقى الله طب مين اللي عملها هي قالت لكم انا جيت من نفسي كده اشتاني ابدا طب جه حد قال انا اللي عاملها وتعرض كده وقال انا اللي خلق عامل الشمس وعامل الارض نقول له والله هي احنا ندور احنا بنبحث بعقلنا لها عن صانع وانت جيت قلت انا الصانع يا الكلام ده صح يا مش صح ان كان صح يبقى اهلا وسهلا نؤمن بيه وخلاص وما كانش صح طب اللي عملها فينا حته نايم على ودنه ما ادريش ان واحد خد المخترع بتاعه وسرقه منه وقال لا انا اللي عملته هو اللي اعمل كده وقاعد مش عارف يبقى ما دام ما ادعاهاش حد وهو قال انا اللي خلقت يبقى ما هو الموقف يبقى الموقف له الى ان يظهر مدعي ولم يظهر الى الان مدعي حتى من الملاحده يقول لا ده أنا اللي عملت تبقى فضلت لربنا ولا لا يبقى فضلت لربنا انت اما يبقى يجي واحد يقول لا ده مش ده, ده اللي عملت نبقى نتكلم انما ما دام ما حدش احنا ضربنا المثل وقلنا انكم قاعدين في حجره وبعد ذلك قاموا الناس وبعدين صاحب البيت لقى حافظه نقود موجوده كده فقال له يا ابني ده كم هنا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ابعت ايه شوف اساله فبعتنا نسال ده يقول لا وده وده لا وده لا هو بيبقى اسئله التفتنا لقينا واحد طب على الباب بيت ويسال انا كنت هنا والمحفظه بتاعتي وقعت وسالنا كل الناس ما قالوش بتبقى بتاعت مين؟ شوفها بتاعت الادعاء الى ان يظهر مدعي يبقى يختلف خلاف بينهم وبين بعض الى الان حينما اعلن الله بواسطه رسله ان اللي خالقكم وخالق السماء وخالق الارض ما حدش قال انا اللي خلقت وهي لابد ان تكون مخلوقه لشيء لان الاتفه منها طلع مخلوق لبشر فلازم نشوف دي المخلوقه لمين فبيقول ومن اياته اي من الاشياء العجيبه اللي يجب ان تتنبهوا اليها الى الحاجات اللي قدامكم دي ومانيش عاملها في ذروه انا عاملها للايه؟ في شمس اهي وفي ايه قمر وفيه نجوم وفيه كذا وفيه كذا ومن اياته منامكم ومن ال- الايه اللي هناك اللي جمع الايات كده بسلسله في سوره الايه الروم فسبحان الذي ايه فسبحان الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين ايه تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الايه الميت من الحي ويحيي الارض بعد موت- وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم إيه أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا و- وطمعا الله ومن آياته ومن آياته ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كل دي اسمها آيات منبهة إلى الإنسان الموجود في كون متمتع فيه بنواميس عليا فيها سر بقاء حياته كان يجب أن يتنبه إلى من أوجدها ولمن أوجدها تلك آيات وبعد ذلك افرض انه تنبه بقى الى الوا- الواجب الاعلى الايات نبهته الى ان فيه واجب اعلى خالق القوه دي ما نعرفش احنا اللي خالق ده ايه اسمه ايه ما نعرفش عايز منا ايه ما نعرفش يبقى اذا معرفه واجب الوجود الاعلى انه لازم يكون حد موجود وعمل الحاجات دي تتطلب تطلبا عقليا ان يوجد من يبلغنا عن مطلوبه فلما يجي رسول بقى يقول انتم اللي بتبحثوا عنه ده اسم الله وهو اللي بعتني وعايز منكم كذا وكذا واللي يعمل كذا نعمل له كذا كان يجب نصدقه ولا ما نصدقوش لانه دلنا على من بحث العقل عنه وما دام دلني على من بحث العقل عنه في حاجات ما تدركش بالعقل ولذلك اللي قلنا ان اول دليل يرد على من ادعى الوهيه لغير الله زي اللي عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا النجوم وعبدوا الاشجار وعبدوا الاحجار نقول له طيب ما هي العباده يا حبيبي؟ العباده ايه؟ هو ان يتلقى العابد اوامر ونواهي من المعبود فينفذه ادي معنى العباده طيب الذي يعبد الشمس ما اوامر الشمس قالت لنا اعملوا ايه طب نهتنا عن ايه اللي يؤمن بها هتعمل له ايه اللي ما يؤمنش بها هتعمل له ايه ما فيش حاجه من دي يبقى اله بغير منهج يبقى باطل ولا مش باطل يبقى كله ايه كله باطل مم. وكأي ساعة ما تسمع وكأي معناها كم يعني وكم دي تسمعها في الكثير انا كم فعلت كذا وكم فعلت كذا وكم فعلت كذا كم سؤال عن الكميه كم نصحتك تقول للولد كم ايه نصحته تقولها له امتى وانت تنصحه اول مره ولا ولا نصحته مره ولا اتنين ولا ساعه ما تقولهاش الا بعد ما يفيض بك قول له ايه كم نصحتك يعني نصحتك ايه كثيرا يبقى كم يراد بها تضخيم العدد طيب على الأول وتضخيم العدد لا منك يا متكلم ولكن من المطلوب لكنني م... انا مامنك اقول لك انا كم نصحتك مره انا اقدر اقول لك ان نصحتك 20 مره لكن الكلام ده يبقى منني انما لما اسالك انت اقول لك كم نصحتك كانك ان استد... استد... استحضرت بقى النصائح هتلاقيها كتير كان يبقى الكلام منك انت مش منني يبقى كم نصحتك كلام سؤال عن الكمية والسؤال عن الكمية إما أن يلقى من المتكلم وإما أن يطلب من المخاطب طلبوك من المخاطب دليل على أن هو هيقر على نفسه تقول له مثلا انت رحت عملت كذا يقول لك يا شيخ كم اعطيتك مالا وبددته يقعد يستدرك يقول كذا وكذا وكذا وكذا انا ما قلتش انما انت يبقى دي الشهاده على مين الاقرار سيد الايه سيد الادله فكان ربنا لما يقول كم ولا كاين ولذلك وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم وما ضعف في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب كأي يعني كتير قوي يبقى المسألة مسألة إيه بلغت من الكثرة مبلغا يجب أن أننا نعذر أمام الناس ما قصرناش وياهم وكأي من آية في السماوات والأرض نبقى الآيات الأولى هتدلني على وجود الواجب الأعلى وفي ايات تيجي تانية عشان تؤيد صدق الرسول المبلغ عن هذه القوه تبقى دي اسمها الايه المعجزات وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون يبقى الايه تجد بمعنى الايه يبقى الآية الأولى الآيات الكونية المبثوثة في الكون اللي تدلني على أن لها صانع. الآيات الثانية الآيات اللي تثبت أن الرسول الذي يقول بوجود هذه القوة ويبلغ عنها المنهج انه صادق لانه بيجيبها مخالفه للايه؟ للنواميس الموجوده ويخرقها يبقى دي معجزه وفي ايات تانية بقى ثالثه وهي التي تحمل المنهج شوف الرباط بقى الرباط بين المؤمن به الاعلى وهو الله في الايات الكونيه الرباط بين الواسطه بيننا وبين المؤمن به الاعلى اللي هو صدق الرسول الآيات التي جاء بها الرسول اللي هي بنسميها آيات القرآن وآيات الأحكام وآيات تبقى مرتبطة وكلها آيات ولا لا وكل واحد منها عجيب أما الآيات الأولى فعجيبة لأنها شيء لو قست بمقاييس العقل كده حاجة منها. وأما الآيات الثانية فلأنها خلقت نواميس الكون ايه اضرب البحر يمتلئ ويبقى مش عارف ايه ايه كل دي ايات مؤمنة. ايه الايات الاحكام بقى ازاي عامله ايه ايات عجيبه ليه لانك لا تجد حكما من احكام الدين الا ويتمشى منطقيا مع حاجات النفس البشريه والبشر بعقولهم وان كفروا سيضطرون الى كثير من القضايا التي كانوا ينكرونها مش مؤمنين ما بيروحوش لها لانهم مؤمنين بل, بل ولكن لايه؟ لان ما فيش حل الا هي احنا ضربنا المثل زمان بالطلاق اللي كانوا عاملين يبعيبوا به الاسلام والواحد يتجوز واحده وبعدين مش عارف يعمل ايه وايه الانسانيه دي ويسيب الانسانيه الكذابه دي وبعد ذلك عضتهم الاحداث فلما عضتهم الاحداث لم يجدوا مناصا لعلاج احوال الاسر الا ان يبيحوا الطلاق يبقى اذا العقل البشري نفسه اهتدى الى ايه الى حكم كان بيناقضه انما احداث الحياه جعلته يعمل ايه الربا اللي عمالين يعملوا فيه مش عارف ايه بتاع هم نفسهم دلوقتي اللي بيعملوا نظام عشان يتحللوا فيه من الايه من الربا الله طيب نقول إذا العقل البشري لا نمنع أن يذهب إلى قانون مصلح ولكن بعد متى بعد مدة من الزمن يشقى فيه المجتمع بتطبيق هذا القانون ال- الدين الإسلامي مش كده ال- من الأول بيحمي يبقى اسمه الد- الدين الإسلامي دين إيه بيعمل إيه بيعمل مناعة من الأول ما يحصلش انما تجيب لي الداء وبعدين تعالجه ولا ما تعالجوش تعتدي الى علاج ولا ما تجوش يبقى المساله مش ايه يبقى اذا الايات العجيبه كلها باننا لو اخذنا احكام الدين وجدنا كل حكم من الاحكام بيعالج قضيه من قضايا الحياه علاجا قد يف- قد يتطلبه الكافرون فيصلون اليه ولكن بعد شقائهم بالايه؟ بالتجربه. يبقى ايات كلها يبقى ايات الوجود الاعلى ايات البلاغ عن الله بالمعجزات ايات الاحكام وكأي اي كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الآيات دي علشان ن- عشان ن- نخطف الآخرة نؤمن بإله أعلى وبالبلاغ عن الإله الأعلى وبالأحكام اللي جابها الآيات القرآن مثلا دي علشان إيه ناخد إيه طب خلينا في الدنيا بلاش الآخرة يا شيخ سيب الآخرة دي لوحدها حتى الكافر في آيات في الكون لو مر عليها بدون إعراض الله لا يظن عليه بأن يفيد منها كل الاختراعات الحديثة جاءت من ايه؟ من ان آية في الكون واحد وقف عندها ويستطلع ويقول الله ودي حصلت ليه؟ ودي عملت ليه؟ طب ما نعمل كذا الله يقوم ياخد ظاهرة في الكون إيه؟ ويبتكر بواسطة الظاهرة دي ايه حاجة ينتفع بقى بلاش الآخرة احنا ما قلناش الآخرة دلوقتي يبقى يبقى كأي من آية سواء كنت عايزها آية إيمان تنفعك في الآخرة أو آية ابتكار واستنباط تنفعك في إيه؟ تنفعك في الدنيا احنا قلنا زمان حصل البخار اللي, اللي, اللي فتره من الزمن اخذ عنوان عصر البخار عصر البخار كان زمان ال- الواحد لما يحمل الحمل يحمل له مثلا ارداب وبعدين ربنا هدى ناس انهم يبتكروا العجله العجله يقعد يحط عليها عشرة ردب ويزقها وده ابتكار ولا مش ابتكار طيب وبعدين كانوا بدهم حاجه اكتر شويه يوم جه جه واحد قاعد بيعمل حل في الحله بتاعته شاف البخار ايه بينطر ايه الغطا نطرة البخار للغطا ويقب شويه كده اهي دي حاجه في الكون بس هي تفاهم كتير بنشوفها ولا مين اللي ما بيشوفهاش دي انما واحد قاعد كده لم لم يمر عليها وهو معرض ما دام يمرون عليها وهم عنها معرضون فكأن المطلوب ايه؟ ان لا تمر عليها وانت معرض تمال تعمل ايه تتامل وتقف عندها اهو ده وقف عندها وده كافر وقف عندها الله طب وش معنى الغطا بيطلع لفوق كده قعد يبحث شال الغطا لقى قوه من البخار طالعه قال الله اذا البخار ده قوه عماله بتدفع حاجات كتير كده قال طب ما انا ابتكر البخار ده الله طب وده عمل ليه كده؟ عمل لك ايه ولان اصل لما قعدنا نغلي الميه كانت سائل وبقت غازيه وبعدين غازيه خدت حجم اكبر ال- ال- بحجم ضيق اتنفشت ولما اتنفشت بقى الحجم بتاع الحله ضيق فلازم تطلع في- بره قال لك طب ما انت فد في دفع العجلات ونجيب مخازن ونعمل فيها ميه ونغليها وتخلي المساله دي تتفعل ده عصر البخار فكإذا وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون على إن أردتها علشان تاخد بها الآخرة وتؤمن بإله أهلا وسهلا وبعدين تؤمن برسول أهلا وسهلا تؤمن بالأحكام أهلا وسهلا حتى ما أمنتش بكده برضه بص كده الكهرباء كل الأسرار اللي اكتشفت مش ظواهر في الكون وقفت عندها عقول واستنبطت منها أشياء لما استنبطوا منها الأشياء استفدنا ولا ما استفدناش استفدنا وكأي أي كثير من آية أي أمر عجيب في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون إذا فالمطلوب من الإنسان أن لا يعرض عن أي ظاهرة في الكون بل يقبل عليها إقبال الدارس إما لتنتهي فيها إلى قضية إيمانية تسري حياتك وتديك حياه لا نهايه لها وهي حياه الاخره او تعمل ايه او تسعد حياتك بانك تبتكر ايه تبتكر فيها اشياء وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون شوف المصاف يا اخوي المصفى الاولى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين حتى المؤمنين دول برضه الايمان بتاعهم برضه بيبقى فيه ايه تشوب وحاجات كده وما ها وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه مشركون الله تيجي تقول هم مؤمنين مؤمنين بالاله ومؤمنين بكذا ومؤمنين بكذا انما برضه الشرك الخفي يدين بالايه يجي واحد يقول لك مثلا عايزين المساله فلانيه تقول لك اعتمد على الله وان شاء الله ربنا يقضيها لك يقول له برضه وانت برضه تقول له اعتمد على الله يقول برضه انا وانت ياه. والله اللي يسمعها ويقول الحمد لله وكفيت يكفاها واللي يقول له وانت والله ما تنقضي ان شاء الله تنقضي ان شاء الله ابدا اهو ده اسمه ايه شرك ايه شرك خفي يجي مثلا آه، آه، واحد يعمل مثلا عمل وبعدين يخضع ويذل لانه فاهم ان هو ي- بهذه يصل الى مثلا إيه الى مطلوب. نقول له يا شيخ الله القاضي واطلبوا الاشياء بعزه الانفس فان الامور تجري بمقادير وربما منعك هذا فكرهته وكان المنع لك خير من الايه مثلا يبقى لما يكون له ايمان بالقدريات يبقى يفسر كل ظاهره في الكون بما ايه بما يريحه مش يقعد مثلا تعبان يقول لك لا ده هو ما عملش لا لا ده ربنا له حكمه فيه دي وبعد ذلك ينصر الله حكما في اشياء تمناها اصحابها فقضيت ثم تبين منها شر واشياء تمناها اصحابها فلم تقضى ثم تبين فيها خير ما يخليش المساله كده لازم يجيب لي من الكون ما يؤكد الايه ما يؤكد الايه القضايا يقوم الانسان لما يعرف ان الله هو الفاعل وان السبب شيء والمسبب شيء اخر الاسباب احنا قلنا زمان انك لو نظرت وانت تحج الى انك انت بتسعى بين الصفا والمروه احنا بنجدد ذكرى عمليه سببيه عملتها هاجر ام اسماعيل عشان تطلب الماء لولدها عايزه تطلع من هنا عالي عشان تشوف ميه ولا تشوف طير ولا تشوف خضره ولا تشوف رك عشان ابنها ما لقتش راحت على الناحيه الثانيه آه جهدها سبع سبع اشواط في مسافه قد كده يا دوب قدره المراه يا دوب لحد كده يبقى استنفذت اسبابها ولا ما استنفذتش ولكن هل الاسباب جاءت لها بشيء؟ وبعدين راحت لقت الواد الرضيع اللي هي بتشقي نفسها بالاسباب عشان تجيب له ميه لقته بيعمل برجله كده وراحت طلع له ميه تحت رجله الله دي معناها ايه معناها انك انت مش ما تعملش الاسباب يعمل الاسباب الى ان تجهدك الاسباب ساعه ما تجهدك الاسباب هي ايه اما تيأس لا ييأسوا من روح الله زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت الا إيه القوم الكافرون ما تيأسوا يقول ما انا ليه يا رب بقى يعني خلصت اسبابي يبقى ليه ايه؟ ليه يا رب اهي عملت وعملت وراحت وجت ومش عارف ايه طب فين ايه؟ قام قال لك بالك لو ما كانتش حصلت الحكايه دي بالك لو انها وجدت الماء عند الصف بواسطه الصفا او وجدت الماء بواسطه ال- المروه كانت القضيه الاولانيه ما تنفعش قالت له انزلتنا هنا برايك ام براي اللي- ربنا اللي قال لك ام قال لك اذا لا يضيعنا لو انها بالاسباب ما كانتش تتحقق انما من غير الاسباب راحت لقت العيل وهو بيد- بيلعب برجله كده الميه جات له من تحت ال- بتاع. اذا لا يضيعنا صح ولا مش صح؟ اذا لا يضيعنا يبقى اذا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه؟ وهم مش ولذلك القران لما يعرض القضيه يعرضها ايمان وبعدين تلتفت تلاقي جاب لنا فيها ايه؟ اسمع قول الحق بقى شوف ما هو ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم إيه؟ يبقى عايزين ايه؟ إيه؟ ايمان وبقى عايزين لحظه الشرك جايه منين؟ طب ما دام في ايمان لحظه الشرك جت منين؟ فربنا عرضها في القران قال ايه؟ ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ايمان ولا مش ايمان؟ ده ايمان تمام مم. فأنى يؤفكون مم. الله يبسط الرزق لمن ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ها؟ لا يقولوا إيمان ولا مش قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب وله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان كنت عايزين حياة على حقيقتها يا مين هي هناك لأن حياة هنا آه، م- م- موقوتة وحياة يفوتك فيها النعيم أو تفوت النعيم ما هيش حياة إنما الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون خلاص ربنا جاب بقى حتة الشرك أهي بقى الخفي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون حتة الشرك جت فين؟ بل لو سألتهم عن مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ مين اللي عمل؟ ده إيمان ولا لأ؟ طب نجربهم بقى في حكاية خلوهم كانوا في الفلك وبعدين قعدوا وهو مش عارف ايه وبتاع وبعدين لما نجوا يشركوا يشركوا ليه؟ يعملوا يقول لك يا عم اصل احنا كنا محتاطين اصل احنا كنا عاملين للسفينه قوارب نجاه وعاملين لها مش عارف تعمل ايه وعاملين لها ايه اه بقى سبت ان ربنا هو اللي عملها الحكايه دي بقى وجعلت لها اسباب وجعلوا لله اندادا لي الله وتروح تقضي الواحد حاجه انت تروح تقضيها له وبعدين تلتفت تلاقيه غاب عنك ما جاش يقول لك كتر خيرك ولا مش عارف ايه ولا لا اصلها هي كانت مقضيه اصلها ده كده مش عارف ايه اه اصلا انا كنت مكلم فلان وعايز يبعدها عنك هو بس عايز يبعدها ايه؟ عايز يبعدها عنك ليه؟ أم قال لك لأن النفس البشرية كده نفس البشرية كلا إن الإنسان لا يطغى ها، أم رآه إيه؟ استغنى فلما يجي لك يطلب منك حاجة وبعد ذلك تقضيها له طلبوا منك الحاجة موقف خضوع وذلة يخلش يعني قضتها له وبقى كويس قوي كويس قوي عايز نفسه يتفرعن شوية بقى مين اللي يدك فرعنته حضرتك لانه ساعه ما يشوفك كده يعلم انك ولوك جميل وياه وانت اللي عملت كذا وانت اللي عملت كذا يوم ما يحبش يشوفك وان جت سيرتك يغطرش كده ولا مش عارف ويمكن يريد بك شر ليه لانك انت اللي تدك غروره ولذلك المثل يقول لك اتق شر من احسنت اليه شره بانك انت اوعى تمن عليه بالاحسان احسن تنمي فيه غريزه الكره ليك وعايزك تنزل من وشه ولذلك الناصح يعمل لمين يعمل وياخد جزاءه من الاول من ساعه ما عمل يعملها لله وخد جزاءه ويهمل ايه ويهمل الايه البشر دول ليه لانك انت ما اهملتوش هتبقى شر عليك انت شر عليك ده, ده واحد تروح مثلا يجي يقضي لك حاجه وبعدين يشتي تدخل له وياه الديوان عشان تقضيه تلتفت تلاقيه مثلا الناس احترموك وقابلوك كويس وقعدوك ومش عارف ايه يوم هو انت رايح تقضي له الحاجه يقول يا اخي إشمعنى يعني عاملين له الحكايه دي اشمعنى يعني احنا بنيجي مش عارف ايه الله ده هو جاي لمصلحتك يبقى اذا اهو دي برضه ربنا بيطرح لنا دي عشان يقول ان قوبلت بهذا من البشر فاعلم اني انا اعامل بها من البشر اقبلها كده و- و- وانصحك ده يبقى خلي عملك ليا على طول ما تعملش للناس وخل ولذلك يقول لك الف- ال- المعروف منكور من يقول لك يا ده المعروف المنكور ده هو اجدى انواع المعروف عليك لان ربنا اللي هيديك بايده ولذلك يقول لك ايه انك انت تنسي من احسنت اليه انساه خالص ليه تنسى من احسنت اليه ليه علشان تفضل عاملها ليه؟ عاملها لله فربنا بيعرضها ولذلك سيدنا سيدنا موسى بيقول له يا رب انا اسالك ان لا يقال في ما ليس في يعني الناس تقعد تتهمني ويشتموني بدون مبرر قام قال له يا موسى لم اصنعها لنفسي انا ما عملتهاش لروح اعملها لك انت مم. يعرضها ربنا عرض تاني بقى عشان يبين واذا مس الانسان ضر دعا ربه الله اذا مس الانسان ضر دعا ربه ما قالش دعا دعا الله لانه دعا الربوبيه اللي هي متكلفه بمصالحه ما هي الر- الالوهيه امره بالامر والنهي الربوبيه متكفله بمصالحه يقوم يدعي مين؟ يدعي رب دعا ربه مش انت يا رب اللي خلقني وانت اللي مربيني وانت اللي بتعمل ما انت انت اللي بتجري عليا وانت اللي عامل مصالح طب وليه بقى يعني أم قال لك لأن الإنسان في تيجي فيه لحظة حين تمسه الأحداث لا يجذب نفسه ليه؟ لأنها مسألة تتعلق بالإيه؟ بحياته وما دام ولذلك احنا قلنا الحلاق قصه زمان قلناها الحلاق اللي طلع في بلده دكتور اول دكتور اتخرج في القريه والحلاق هو اللي كان مسيطر على الامراض بقى وعلى البيوت وعلى ال- اي واحد هاته مش عارف مين اي واحد هو ده ده جه اتخرج من كليه الطب ابتدى بقى يقلل المسائل ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي فقعد الحلاق ايه ي- ي- هو بيعرف حاجه ده عيل لسه هو هم ده كلام بس مش عارف ايه ويقعد بقى يشوف وبعدين ضبطوا صاحبنا الحلاق من الفجريه وهو ماشي شايل ابنه على كتفه وماشي على الجسر وقالش على المدينه فمسكوا قالوا له انتوا رايح فين؟ قال- قعدت لبخ عرفوا ان الواد عيان وسخن وبتاع قالوا ده رايح موديه لل موديه للدكتور لما حصلته ما خدعش نفسه انما ت- عند غيره يخ- ينخدع واذا مس الانسان ضر بقى يقول لك وانا عاكب على نفسي بقى لا خلاص افرض ان في عدو وموجود وبعد ذلك طلع على الواحد مثلا سبع ولا ديب ولا أي حاجة وعدو عنده آلة ولا بتاع برضه يس- يستكبر على العدو ولا يطلبش منه ي... لا ده ساعة مثلا ضرر نفسه ده ينده له يقول له تعالى شوف ايه الحكاية دي من فضلك مش عارف ولا اديني البندقية ولا اديني كذا ولا ما يكذبش الإنسان نفسه أبدا وإذا مس الإنسان إيه ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا جعل لله أنداد يعني إيه قال لك لا ده أصل الربان بقى إيه فاطل للحكاية دي وأصل أنا عم قلت له اعمل مثلا كذا و- و- و- وبده يخلعها من ربنا ويجيبها برضه لمين لنفسه وللناس وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله يقول له طيب قل تمتع بكفرك انك من اصحاب النار اذا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه مشركون بيقول احذروا يا ايها المؤمنون ان كنتم تنسوا المسبب في كل شيء أنا لا أمنعكم بل آمركم أن تأخذوا بالأسباب بس إياكم أن تفتنوا في هذه الإيه؟ في هذه الأسباب لأن فتنتك في أي سبب وتجعل السبب هو الفاعل يبقى أغفلت معطي الأسباب نفسه طب ما هي الأسباب عطاء من الله طب قد بعضها الله الله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ولذلك يقول ايه الذين امنوا ها، ولم يلبسوا ايمانهم بظلم الظلم انك تدي الحق لغير ايه لغير صاحبه يبقى ربنا هو اللي عامل وتحاول انك انت ت- ايه تقول لا اصلا انا كنت مجتهد وكنت فاهم وكنت عامل مش عارف ايه وكنت عامل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون الشرك اللي احنا بنقول عليه الشرك الخفي افامنوا ان تاتيهم غاشيه من عذاب الله او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون طيب هتقول ان اصل مش عارف ايه واصل ايه وتجيب اسباب بشريه بقى احنا كنا قلنا زمان لما جينا في الايام ال- حرب اكتوبر وبعدين دخلوا بشعار الله اكبر ودخلوا بقى الدخله اياها دي كده وربنا نصر ومش عارف ايه ثالث يوم راحت الجرايد بقى الجماعه الاقلام اللي انتوا عارفينها بقى قالت لا ما تقعدوش تخرفهم وتقولوا انهم شافوا مش عارف ايه وشافوا ايه وتعملوا ده المساله نصر حضاري لاننا استعدينا وعملنا كذا وعملنا كذا وعملنا نصر حضاري تاني يوم جت حكايه الايه؟ الثغره قال له طب نصر حضاري اهي دي فامنوا ان تاتيهم غاشيه آه. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا إيه يشعر الغاشية في عمر الدنيا وبلاش عمر الدنيا تيجي الساعة نفسها بقى إيه بغتة يبقوا بقى يعملوا إيه بقى في الوقت ده إيه يبقوا يعملوا في الوقت ده قل هذه سبيلي قل يا محمد هذه سبيلي سبيلي أي السبيل هو الطريق والطريق مرة يجيب التذكير ومرة يجي بالتأنيث هذه سبيلي جاب إنها مؤنثة الطريق لكن وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه يبقى إذا السبيل إن أردت به السكة يبقى مؤنث وإن أردت به الطريق يبقى مذكر قد بعضها يعني ما تقول قل هذه سبيل يبقى السبيل هو الطريق الموصل لغاية طب وإلى لقاء آخر إن شاء الله